بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين كل سنه وانتم طيبين النهارده بدايه السنه الميلاديه والكنيسه النهارده فرحانه ببدايه السنه الميلاديه لانها بدايه حياه جديده والعالم كله بيعتبر ان ميلاد المسيح هو نقطه جوهريه لتغيير كل شيء زي ما قلت لكم في حلقات سابقه واحنا بنتكلم على الكريسماس قلت لحضراتكم اني كان ميلاد المسيح هو النقطة الفارقة اللي قالوا قبل منها before Christ BC أو سنة الرب Anno Domini الميلاد حادث مهم مش على مستوى آه خاص ليك على مستوى عام كمان كلما كان يدخل المسيح إلى مكان يغيره إلى ما هو أحلى يرفعه إلى ما هو أعظم العالم كله كان ينتظر هذا الميلاد وهذا الميلاد كم غير من اشخاص وكم اعطى قيمه لبلاد كتيره احنا في الميلاد في عيد الميلاد وفي الكريسماس ودايما في احتفالات الميلاد نعمل حاجتين مهمين نعمل شجره عيد الميلاد ونعمل مغاره الميلاد مش كده مش دي الرموز بابا نويل احنا اتكلمنا عنه لكن شجرة الميلاد دي تستغربوا إنها أصلا من القرن الثامن يعني سنة 727 سنة 727 دي أصلا جت فكرة شجرة الميلاد إزاي؟ كانت قبيلة في ألمانيا إحدى القبائل بتعبد إله الغابات في القرون دي أوروبا ما كانتش متطورة زي ما احنا متخيلين يعني وكانت الغابات في ألمانيا قبائل بسيطة وبتعبد إله الغابات وبعدها وقتها كان راحوا كارزين يكرزوا بالمسيحية وسط الغابات دي وهو داخل الكارز ده لقى شجرة متزينة وبعدين ساحبين شخص وحاطينه قدام الشجرة وهيذبحوه ايه يا جماعة في ايه قالوا ده النهارده العيد بتاع إله الغابات بتاعنا واحنا كل سنه بنزين شجره لاله الغابه ونجيب شخصيه من الشخصيات كده بنعمل قرعه نطلعها نقدمها له ذبيحه النهارده هنقدم امير القبيله واحد من عظماء القبيله فقال لهم استنوا انا عايز احكي لكم على قصه مهمه قالوا له ايه انا عايز اكلمكم عن شخص ربنا يسوع المسيح وبعد ما كلموا على المسيح امنوا بيه وقدموا احساسات قويه جدا وقالوا من النهارده مش هنزين الشجره للاله الغابات اللي كنا بنعبده هنزين الشجره للمسيح ومن وقتها ابتدت تنتشر في اوروبا الفكره ان للمسيح في عيد الميلاد بنقدم له شجره الميلاد ومن هنا جت الرمز بتاع شجرة الميلاد آه وفي المغارة النهاردة وإحنا بنزين كمان البيوت بتاعتنا بنحط مغارة وجزء أساسي في المغارة المزود والرعاة والمجوس المجوس دول هم بيسموهم ملوك الشرق هم حكماء من الشرق جم وجابوا معاهم هدايا لكن كان النبوات بتقول عنهم يقول مثلا أشعية 60 يلقوم استنيري بيتكلم على أورشليم لأنه قد جاء نورك النور ومجد الرب أشرق عليك لأنه ها هي الظلمة تغطي الأرض والظلام الدامس الأمم أما عليك فيشرق الرب ومجده ومجده عليك يرى فتسير الامم في نورك الامم اللي هو المجوس بقى في نورك عشان نجم اللي هو بيرشد على المسيح والملوك في ضياء اشراقك الملوك دول هيقصد بيهم المجوس تقول لي منين نعرف انه بيتكلم على المجوس اقول لك لانه بيتكلم في اخر النبوه كده يقول لانه تتحول اليك ثروه البحر ياتي اليك غنى الامم تغطيك كثره الجمال بكران مديان وعيفة كلها تأتي من شبه النبوة المهمة بقى هي اللي جاية تحمل ذهبا ولبانا وتبشر بتسبيح الرب وفي مزمور 72 يقول نبوة أكثر تدقيقا يقول ملوك ترشيش والجزائر يرسلون تقدمة ملوك شبا وسبأ يقدمون هدية يسجد له كل ملوك الأرض كل ملوك الأمم تتعبد له فالنبوة دي كانت نبوة عن المجوس مجوس اللي هم بيتكلموا عنهم إن هم حكماء وبي وبيقال إن دول كانوا إحدى الملوك بتوع الشرق ال- المؤرخين ذكروا لنا بعض الأمور يعني التقليد يذكر لنا إن هم ثلاثة الكتاب المقدس قال مجوس لكن التقليد يقولهم كانوا ثلاثة ويقول أسمائهم كان واحد اسمه بلسار واحد اسمه كاسبر واحد اسمه ملكلور لكن أحد الكلمات تقول أحد المصادر تقول إن هم كانوا 12 لكن الأكثر دقة يقولوا كانوا ثلاثة وكانوا بيمثلوا العرب والبابليين والفرس طبعا دي كلها بعض المصادر تقول لنا الكلام ده لكن المجوس دول هم ايه هم اصلا كانوا جماعه فارسيين اللي هي ايران دلوقتي الحضاره الفارسيه كانت حضاره كبيره قوي وكانوا بيعتبروا الاول دارسين حكمه دارسين فلك وبعدين اصبحوا من كتر ما هم ليهم رؤيه في الامور دي ابتدى ينظروا الى النجوم انها مش مجرد نجوم ده فيها شيء خاص بعمل الهي فابتدوا يعبدوا النجوم لدرجه انهم بقى ليهم ديانه اسمها الديانه المجوسيه اسسها واحد اسمه زرادشت في القرن السادس قبل الميلاد وزرادشت ده له آه، نبوه انجاز فكره نبوه ولكنها ترقى الى مستوى امر كان المجوس بيت- بيسلموه من جيل الى جيل وده اللي خلاهم ينتظروا الى النجم المعين اللي قال عنه زرادشت في القرن السادس قبل الميلاد قال ايه بقى قال انظروا ان بكرا تحمل جنينا من غير ان يمسها رجل وعند ميلاده يظهر بالنهار نجم سترى في وسطه صورة صورة عذراء وأنتم يا أولادي ستعرفون بظهوره قبل جميع الأمم إن شاهدتم هذا النجم اذهبوا حيث يقودكم وهناك اسجدوا وقدموا له آه، هدايا تقول لي إيه ده للدرجة في نبوة زي كده وفي بعض الناس بتشكك في النبوة دي وقالت إن دي حاجات أضيفت ليهم لكن حتى ولو هيشككوا في النبوة دي في مجوس فعلا راحوا ولا لأ في مجوس راحوا وهيرودس الملك قابلهم فعلا ايوه قابلهم اذا في مجوس من الشرق مجوسيين راحوا وقالوا ان احنا شفنا النجم والنجم ده احنا ماشيين وراه نسال سؤال مهم بقى هذا النجم هو نجم عادي قالوا لا نجم معين يعني وجود ملك ولما اخذوا الهدايا بتاعتهم اخذوا هدايا ذهب ولبان ومر وده معناها ايه الذهب دايما معناه الملك انه ملك واللبان معناه ان هو الكاهن العظيم والمر معناه ان هو هيتألم لاجل رسالة, رسالة معينة اذا في حقيقة ثابتة ان في مجوس والمجوس دول جايين مش بناء على حد قال لهم ان في طفل اتولد فراحوا جم لا ده في صورة نجم ظهرت ليهم ومشوا ورا منه لحد ما لقوا الطفل اذا ده يخلينا نصدق بالاولى فكره زرادشت آه، من ضمن الحاجات اللطيفه في المجوس ان هم مش بس كده مش بس ان هم شافوا النجم وراحوا لما راحوا قابلوا هيرودس معنى هذا ان هم كانوا على مستوى ملوك يعني لو كانوا على مستوى اقل كان راحوا مثلا للهيكل للكهنه او راحوا للحكمه لكن روح كونهم راحوا لهيرودس على طول يبقى هيرودس استقبلهم كملوك عشان كده مركزهم كان عالي وراحوا للطفل في بيت لحم وهيرودس اخذ القصه بتاعتهم بصوره آه، آه، قويه جدا لدرجه ان هو انزعج قال لهم جايين ليه قالوا في ملكه ملك اتولد هيرودس ده كان انسان سيء جدا هي كلام عنه فيما بعد واحنا بنتكلم عن قتل بيت آه، اطفال بيت لحم لكن هيرودس اخذ كلامهم انه حقيقه لدرجه ان هو قتل كل اطفال بيت لحم وفي اسطوره دنماركيه بتقول على انهم ما كانوش ثلاثه كانوا اربعه الرابع ده بقى آه، هو كل واحد فيهم كان بيحمل ذهب ولبان ومر الرابع كان يحمل احجار كريمه وبعدين هما سبقوه وراح بات في فندق وفي الفندق ده آه، لقى آه، وهو قاعد لقى إم- واحد واحد كده مسكين وملقى قدام الفندق وتعبان سأله في ايه فقال له مفيش حد بيعولني وانا انسان فقير ومش لاقي اكل فراح طلع له هو كان معاه ثلاث احجار طلع له حجر كريم وقال له خد عيش بيه وبعدين ساب الفندق وهو ماشي وهو ماشي لقى آه، صوت واحدة عمالة امرأة عمالة تصرخ فقرب منها قال لي- قالت له لقاها طالعة من البيت قالت له زوجي مات ومش عارفة أكفنه وما عنديش ولا مليم حتى عشان أعيش فطلع لها الحجر التاني وقال لها خدي ده وعيشي بيه وهو قرب على بيت لحم لقى جنود شرسين جدا ماسكين اطفال من ايدين امهاتهم ياخدوهم عبيد سالهم في ايه قالوا له دول ما دفعوش الضريبه واحنا واخدينهم بدل من الضريبه فراح اداهم الحجر الثالث وقال لهم اتفضلوا خدوه وبعدين راح للطفل يسوع بقى سجد وقال له سامحني انت ملك كبير وانا كنت جاي ومعايا ثلاث احجار كريمه لكن للاسف انا وزعتهم على ناس محتاجين فتقول كده الاسطوره ان الطفل يسوع اخذ اخذ ايديه وطبطب عليه وحس ال- المجوسي ده انه بيقول له جمله مهمه قالها في العهد القديم اني اريد رحمه لا ذبيحه طبعا دي اسطوره يعني هي اسطوره دنماركيه لكن يبقى السؤال المهم الناس اللي عرفت المسيح متاخر بتوع غابات المانيا قدموا له شجره زينوها لانها دي كانت اعظم ما عندهم المجوس لما جم ما جوش فارغين كل واحد فيهم جاب معاه هديه للمسيح انت النهارده وانت بتبتدي الح- السنه الجديده هتجيب معاك ايه للمسيح لو دخلت المغاره النهارده هتخش تقدم له ايه هتقدم له شويه فلوس هتقدم له شوية حاجات آه، مستغني عنها عارف هو محتاج منك ايه مستني منك ايه تقدم له قلبك تقول له مفيش اغلى حاجة مفيش حاجة تغلى عليك انا بقدم لك قلبي هو ده اللي انا مستنيك تسكن فيه حتى وان كان قلبك ما هواش نقي هو سكن في مغارة فيها شوية حيوانات لكنه حولها لمكان ملوكي هو يقدر يخش قلبك ويحوله إلى مكان ملوكي هختم بقصيدة قالها جبران عن السيد المسيح بيقول له كده هو يا سيد الشعراء يا سيد رغباتنا الصامتة إن قلب العالم يخفق مع نبضات قلبك ولكنه لا يحترق مع أناشيدك إن العالم لا يزال يجلس يسمع صوتك بفرح ولكنه لا ينهض من مجلسه لينير حافات تلالك الإنسان لا يزال يحلم بحلمك ولكنه لم يستيقظ مع فجرك الذي هو أعظم من الحلم جبران عايز يقول ياما سمعنا كلام وياما حلمنا وياما قرينا ياما سمعنا لكن مين فينا قام مين فينا قدم مين فينا خلى المسيح يفرح بانه يقدم له حياته ويصغي الى اشعاره ويسمع وصاياه لالهنا كل مجد وكرامه الى الابد امين